السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نكمل مع بعض بإذن الله عز وجل الحلقة الثانية من وقفات مع سورة الملك هذه السورة العظيمة التي كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ هذه السورة اتكلمنا مرة فاتت عن جو السورة وازاي المملكة انت عايش جوه مملكة في جنود الملك سبحانه وتعالى اتكلمنا عن اسم الله الرحمن المتكرر في السورة أيضا من جو السورة انك هتشعر ان بتكلم شخص معاند ومحارب ايه الدليل على ده او التقطنا ده منين عشان نتعلم اليات التدبر واحنا ماشيين كده كل ما نلتقط لفظه اقول لكم اللفظه دي ليها دلاله ان الشخص اللي بتخاطبه الصوره شخص معاند محارب رافض ان هو يقبل الانصياع بسهوله وايضا هنفاجئ ان ختام الصوره غريب جدا ختام الصوره زي ان شاء الله يبقى الحلقه الرابعه تكرار كلمة قل كتير جدا ودي من خصائص السورة السورة الوحيدة في القرآن تقريبا اللي أظن هي سورة سبأ اللي الختام بتاعها قل متتاليات ست مرات في الملك بتفصل بينهم آية واحدة كلمة ويقولون إنما هي ست مرات متتاليات قل قل وبتفصل بس بعد آيتين من قل يقولون وبعدين أربع مرات قل متتاليات وده له دلالة هنقولها إن شاء الله في الحلقة الأخيرة بإذن الله سبحانه وتعالى اتكلمنا عن الآية الأولى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير البركة الثبات النماء الزيادة الظهور صيغة تفاعل البركة والملك والقدرة أبدأ السورة موقن أن كل شيء بيده سبحانه وتعالى حتى قلبي يملكه الله ويقدر على تقريبه سبحانه وتعالى فأنا ألجأ إليه سبحانه وتعالى فالآية الأولانية كده بتظبط لك البوصلة بتاعتك اتجاهك أنت تحول قبلتك لا تملك إلا أن تلجأ إليه طيب الله عز وجل نجد أيضا من خصائص السورة تكرار لفظ الذي اسم الموصول اللي بيفيد تعريف بيعرفك من هو الله من هو الملك اول كلمه الذي كانت بيده الملك فانت اطمئنيت وعلى كل شيء قدير طيب ما هي اوصافه سبحانه وتعالى الذي خلق الايه الثانيه الذي خلق والثالثه الذي خلق برضه تكرار وصف الخالقيه لله ده مهم جدا اول صفه تعرف الله عز وجل بها الى خلقه في اول ايه انزلت اقرأ باسم ربك الذي خلق قبل أي حاجة قبل الذي علم والذي رزق صفة الخالقية لأن بها التحدي صفة خاصة لله سبحانه وتعالى بها التحدي تحدى الله عز وجل الخلق بأن يخلقوا ولو ذبابا ولو اجتمعوا له فهنا الذي خلق الموت والحياة والآية الثالثة الذي خلق سبع سماوات طباقا كان متوقع السماوات خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس متوقع أن خلق السماوات يأتي قبل خلق الحياة والموت أو الموت والحياة ليه قدم الموت والحياة قبل سبع سنوات انطباقا الغاية من الوجود قبل ذكر الوجود مهم جدا انك تعرف الغاية انك انت هتموت ثم تحاسب لي... وان الحياة اصلا ليبتليك الله عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم مسألة الابتلاء نحن هنا في في ابتلاء في امتحان في اختبار وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون قبل ما تنظر في السماوات والارض والخلق وقبل ما ربنا يسالك في السوره هل ترى من فطور في خلق الله قبل ان تتامل في الخلق لابد ان تعرف الغايه من وجودك ودي اشكاليه الدخول في المختبر والمعمل والعلم الحديث قبل ان نعرف الغايه من وجودنا وده بيضل كتير من العلماء المتقدمين فعلا في الدنيا بيضلوا بيبقى ذكي جدا بارع في الذكاء في الدنيا لكن ضال لا يعرف الغايه من وجوده يجيب على سؤال فرعي كنجاح دنيوي مثلا ويرسب في امتحان الكبير امتحان الغاية التي خلقنا من أجلها فبدأ الأول الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا البداية بالموت قبل الحياة أن تعرف أنك ستموت قبل أن تعرف أنك ستعيش ليه؟ حتى تعرف الغاية من وجودك ولذلك كثير من المفسرين هنا ذكر هذا أدعى لإحسان العمل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم يبقى احنا موجودين هنا لاجل طبعا احنا عشان الحلقات قصيره هما اربع حلقات تقريبا ايه اللي هيرجع لكلام المفسرين في مثلا في اي نقطه لماذا قدم الموت على الحياه شوف راي الزمخشري والتعليق الامام الطيبي عليه في الحاشيه بتاعته وشوف راي ابن عطيه هتجد ابداعات وراي ابو السعود ايه ابدعوا كل واحد بيحاول يستنبط لماذا مثلا قدم الموت على الحياه لماذا جه هنا مثلا ليبلوكم ايكم احسن عمل الامام الالوسي ذكر معنى رائع قال طب إيه هو ال... هو احنا يوم القيامه الحساب هيبقى حسن واحسن فقط مش في اسوا مش في سيء وكأن الغايه من الوجود من هو الاحسن عملا زي ما ربنا قال اني اعلم ما لا تعلمون كأن الغايه قامت السماوات والارض لاجل هؤلاء الاولياء الصالحين لاجل هؤلاء العباد لاجل هؤلاء المجاهدين لاجل هؤلاء العلماء لأجل هؤلاء قامت السماوات والأرض كأن كأن هذا اللي هو المشهد ليبلوكم أيكم أحسن عمل عارف مع الفارق هي بيتعمل مسابقات ويدخل في المسابقة 500 واحد في الآخر إيه هم في 10 أوائل بس طب والباقي لا ده كانوا داخلين بس المسابقة لكن التكريم للعشر أوائل كأن ربنا بيقول ليبلوكم أيكم أحسن عمل وكأن المفروض إن الخلق يتنافسوا من هو أقرب إلى الله مش مش مش تسمع كلمة واجب تقول إيه أصل هي مش أو سنة قصدي تسمع كلمة سنة تقول أصل هي سنة مش مهمة لا التنافس إن إحنا عايزين نصل إلى درجات العليا وهو ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي يخرج عن ملكه سيعاقب أنه عزيز والذي يخطئ ويتوب هو غفور سبحانه وتعالى ده قانون المملكة اللي هيخرج بره المملكة يعاقب لأنه عزيز سبحانه وتعالى واللي هيخطئ لكن هيتوب هو الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن لو تكرر اسم الرحمن من تفاوت تفاوت يعني في عدم تناسق او اخطاء شيء اللي بيفوت الشيء كان مفيش تناسب بينهم انظر في عينك انظر في صدرك ورئتك انظر في كبدك في كليتك انظر في الاوعيه انظر في السماوات انظر للنباتات انظر للحيوانات انظر للامطار البحار الانهار انظر في الخلق تامل هل ترى من تفاوت ازاي ربنا سبحانه وتعالى خلى النبته تخرج من طين اسود النبته متناسبه مع معدتك عشان معدتك تعرف تهضمها فتصبح غذاء لك مين اللي عمل التناسق ده بين الكون انظر هل ترى من فطور هل ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور في اي تشققات في اي خلافات في اي عدم تناسق في الكون هل عينك مش متناسبة مع الضوء اللي في الكون؟ هل ودنك مش متناسبة مع الموجات الصوتية اللي بتجيلها؟ هل ايدك مش متناسبة مع استعمالاتك؟ شوف التناسق الرهيب اللي موجود في الكون بين كل شيء زي ما هيجي هنيجي في قول الله سبحانه وتعالى عن الطير ما يمسكهن الا الرحمن. فاذا ارجع واسال نفسك سؤال هل ترى من فطور؟ وده السؤال اللي بيقابلك في الاول هل ترى من فطور في خلق الرحمن سبحانه وتعالى؟ طيب انت بصيت اول مره لا معلش ارجع تاني ثم ارجع البصر كرتين الكره اصلا لفظ مستعمل في الحرب كر والفر وزي قلنا هنا السوره بتتكلم انسان معاند وهنا قالوا كرتين مش معناه مرتين بس لا كرر الى ما تشاء يعني اول مره قلنا له بص هل ترى من فطور فما جاوبش قلنا له طب معلش ارجع تاني ثم ارجع البصر كرتين يعني مثلا العين هناخد العين ونقول بص في العين كده فيها اخطاء لا طب معلش بص تاني بص تاني فارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وحسنا كلمة هل ترى مش هل رأيت انت بتخاطبه وهو لسه عمال بيبص وكأنه يبحث عن ثغرة ولن يجد هو معاند هو رافض انه يستجيب عمال يدور على اي خلل في الكون وبعدين وانت بتسأله مشهد مضحك كده بتسأله وهو قاعد بيدور إيه ها لقيت اخطاء مش لقيت هل ترى من اخطاء في الكون طب بص تاني قمة التحدي فارجع البصر كرتين وكأنه بعد ما لف وتعب كأنه أرسل البصر بتاعه يلف في السماء ينقلب إليك البصر كأن التعبير هنا رائع كأن هو خرج عينه وبعت عينه تلف في الكون ولم يجد شيئا فعاد إليه البصر خاسئا خاسئ المنهزم زي الكلب كده والعياذ بالله لما بيرجع بدون ما يعني ينتصر فنقول له اخسأ زي ما ايه طب النبي صلى الله عليه وسلم قال اخسأ عدو الله فلن تعدو قدرك يعني خاسئا وهو حسير في قمة الإعياء والتعب يعني ده واحد بذل مجهود لأجل أن يجد خللا ولم يجد شيئا ثم يقول الله سبحانه وتعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وكأن الآية بتقول له إيه أنت لن تجد خللا بل ستجد الزينة وستجد المصابيح يعني ستجد الأمر مش فقط متقن لا ده في قمة الإتقان والزينة ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح لكن هذه لا يراها إلا أهل الإيمان هو الكافر المعاند يبحث عن خلل لكن المؤمن بنظرة واحدة إلى السماء يزداد إيمانه ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح هذه المصابيح تكون أو جزء منها على كلام ذكره كتير مفسرين رجوما للشياطين يعني هي زينة في ظاهرها لكن للمعاند للشيطان للمبتعد المعاند الشيطان الذي يريد أن يسترق السمع رجوما للشياطين وبعدين لن يكت... لن يكتفى معهم بعذاب الدنيا واعتدنا لهم عذاب السعير وكما ان هناك رجوم لشياطين الجن هناك رجوم يقذفه الله عز وجل في قلوب شياطين الإنس بالحرمان من الخير والعياذ بالله بالصرف عن الهدى عن سماع الحق زي ما نذكر في قوله سبحانه وتعالى لو كنا نسمع ونعقل وأيضا هناك عذاب أخروي وأعتدنا عذاب معد جاهز لهم خاص لهم عذاب السعير قمة النار في قمة الاشتعال والعياذ بالله نسأل الله السلامة هذه النار المعدة للشياطين أيضا معدة للكفار شياطين الأرض شياطين الإنس والذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها لقوا مصيرهم إذا ألقوا الشيء الملقى ده الشيء اللي هو والعياذ بالله الذي لا يهتم له عارف انت لما بترمي شيء كده ايه في القمامة إذا ألقوا فيها أول لما يترمى فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور قيل الشهيق الصوت ذكر الإمام الراغب قيل ممكن يكون من شاهق مرتفع قيل صوت الحمار أو صوت النفس الصعب العالي شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ تخيل واحد لسه بيترمى في زنزانه كده لقى الحيطان بتطلع تاخد نفس عميق وتغلي ومتغاظه ولسه انت هتشوف العذاب هو لسه لم يبدا العذاب تخيل اول ما بيلقى في النار النار تاخذ شهيق صوت عالي مرتفع صوت منكر والعياذ بالله وتكاد تميز النار نفسها تكاد ان تتقطع الشيء اللي بيتميز عن بعضه بينفصل تكاد النار تميز ليه من الغيظ النار نفسها تريد أن تنتقم لسه الملائكة العذاب ده النار نفسها تريد أن تنتقم والعياذ بالله لأن النار جهنم التي تأتي يوم القيامة لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك مشهد أصلا لو حاول العقل أن يتخيله يسقط مخشيا عليه مشهد تخيل دي النار اللي اهتم فيها إنسان والعياذ بالله يرمى فيها شهيق ولا تفور تكاد تميز من الغيظ وبعدين بيترموا مجموعات انهم لا يؤبه بهم ومجموعات اللي كانوا بيعملوا معاصي مع بعض اللي كانوا بيحاربوا الدين مع بعض اللي كانوا في مجالس التخطيط لهدم الدين زي ما هنقول واسروا قولكم كلما القي فيها فوج سالهم خزنتها ليس هناك عذاب بدني فقط لا ده زي في عذاب بدني في عذاب نفسي كان يعني في رساله جميله قوي كده قراتها العذاب النفسي للكفار والمنافقين كانت رائعه فعلا كانت مرعبه ألم يأتيكم نذير اللي هو عذاب التبكيت مش قلنا لكم مش جالكم حد عارف زي ما واحد يسقط مش قلت لك ذاكر مش كان عندك الأسئلة مش كان عندك الإجابات مش كان قدامك الكتاب التبكيت عذاب التبكيت ولاد ألم يأتيكم نذير قالوا بلى لازم يعترف قالوا بلى قد ج... هنا الغريب ان هم بيجاوبوا بالتفاصيل ليه بيتذكر اللحظة اللي بيندم عليها اللحظة اللي كان ممكن ينجح فيها عارف لما واحد ي... بعد الامتحان يسقط تقول له فاكر مش قلت لك ذاكر يقول لك اه والله الكتاب كان قدامي والاسئله كانت معايا كانت محلوله وما رضيتش ابص عليها فيزداد حسره هو اللي بيحسر نفسه قالوا بلى قد جاءنا نذير حصل فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء طب الاجابه دي على اي اساس لانه عايز يتبع شهوته وقلنا ما نزل من شيء تخيل ان انتم الا في ضلال كبير بعض المفسرين بيقول ان الكفار بيردوا على الانبياء بيقولوا لهم الكافر بيقول للنبي إن أنتم إلا في ضلال كبير أو أن الملائكة ردت عليهم في النار لما أنكروا النذر قالوا إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا بيكمل بقى لسه الاعتراف ياه لو كنا سمعنا الكلام لو كنا نسمع يا ريتنا كنا سمعنا درس وعظي أو سمعنا قرآن أو سمعنا آية أو حديث يا ريتنا كنا استمعنا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم كنا نسمع أو نعقل يا ريتنا كنا بنفكر في اللي بنسمعه طب ما في ناس كتير سمعت وأعرضت أو نعقل ذلك بعض المفسرين وإن كان حديث ضعيف جدا يعني لكن بعض المفسرين خد الأثر ده مروي عن بعض السلف قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال أتم عقلا العاقل هو اللي بيستجيب لذلك لو كنا نسمع ونعقل الذي يرفض دعوة الأنبياء هو مجنون لأنه بيضحي بنفسه بنفسه اللي اللي بيرفض دعوة الأنبياء إنسان مجنون ذلك لما أولئك الذين خسروا أنفسهم ابن عاشور بيقول معنى خسروا أنفسهم فقدوا فوائدها يعني خلاص لان كانت نفسه دي ممكن يصعد بها الى اعلى عليين نزل بها الى اسفل سافلين والعياذ بالله فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب ما كناش بقينا هنا في اصحاب السعير والعياذ بالله فاعترفوا بذنبهم ده ده المطلب المطلوب منك في الدنيا انك تعترف بذنبك انك اصلا سيد الاستغفار انك تقر بذنبك تعترف بذنبك وتلجا الى الله طب هم اعترفوا بذنوبهم لكن خلاص بعد فوات الاوان فاعترفوا بذنوبهم فسحقا لاصحاب السعير مش مثلا فاعترفوا بذنوبهم فغفر الله لهم لا ده كان في الدنيا لكن بعدما راى النار بعدما عرض على النار بعدما رأى العذاب لا ينفع الندم ولا تحين مناص ولم ينفع التوبة في هذا الوقت والعياذ بالله فاعترفوا بذنبهم فسحقا سحق التفتيت العذاب الشديد فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب نقلة تانية تماما في ناس كانت بعيدة تماما عن أصحاب السعير كان مسيطر عليهم قضية الخشية والخشية هنا متناسبة جدا مع صورة الملك مع الملك مع جنود الملك مع عظمة الملك وقدرة الملك إن الذين يخشون بصيغة المضارع وبالتأكيد إن الذين يخشون ربهم زي ما هنا والذين كفروا بربهم مش الذين كفروا بالله الرب هو الذي أنعم عليهم ودبر لهم أمورهم وبالرغم من كده كفروا بيه المؤمنين لا إن الذين يخشون ربهم بالغيب قيل بالغيب بمعنى يخشون الله ولم يروه الله غائب عنهم أو يخشون ربهم بالغيب يعني هم غائبين عن الناس يعني مش مثلا قدام الناس بيمثل ان هو طائع والناس مش شايفاه يعصي لا يخشون ربهم حتى وهم بمفردهم إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير لهم مغفرة وأجر كبير يبقى إذن في قسم اختار الإعراب كفر بنعم الله سبحانه وتعالى اختار أنه يحاول أنه يطعن في الوحي سواء شياطين الجن أو أنه يطعن في الوحي في الأرض هؤلاء لهم عذاب السعير ويسحقون يوم القيامة وجهنم وجنود الله سبحانه وتعالى في جهنم تكاد تميز من الغيظ سيرون عذابا شديدا عذابا أليما نسأل الله السلامة ونسأل الله جل أن يكون ممن يخشى ربه بالغيب نسأل الله جل أن نكون من أهل القرآن ونكون من أهل هذه السورة خصوصا تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته